بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
اللهم إنا نسألك العافية لجميع المسلمين مراد المقدر الذل للأقدار فلذلك الأخ ده الذي لم يرزق أولاد أصبر وذل لله عز وجل زي ما سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفي شوف الذل بقى للأقدار رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة هي دي القضية الرب له يديك أسأل الله عز وجل أن يعطينا ولا يحرمنا فالمقصود أيها الإخوة التخلص من النفس تماما النفس دائما تطلب الدنيا وحريصة عليها ليه النفس تحب اللهو وتحب الأنس وتحب الشهوات النفس ولذلك أنا أدلك بداية واحد إخوتي في الله هل طلب أحدكم أنيسا هل نشد أحدكم رفيقا إن كان ذلك فلكم في كتاب الله خير أنيس وفي محكم التنزيل أجمل رفيق القرآن القرآن ملاذ الضائعين القرآن مأوى التائهين القرآن هداية الحائرين القرآن سند المستضعفين القرآن بلسم السقام أحبتي في الله الحياة في جنبات القرآن ألز من الماء الزلال الحياة في جنبات القرآن أندى من قطرات الغيث أطيب من التقلب في الحرير صدق الله إذ يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كتير قلت لك أنا عايزك تمسك المصحف وتقرأ القرآن وتنزل آيات القرآن على قلبك دواء دواء تنقط دواء على قلبك من كلام ربنا كان ابن مسعود رضي الله عنه يضع المصحف على عينيه يقبله ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربنا دواء إذا سألت اللي بيتفرج على تمثيلية بيتفرج ليه على مسرحية بيتفرج ليه على ماتش كورة بيتفرج ليه اللي رايح يصيف رايح ليه اللي بيتفسح كل ده بيدور على أنس لوحشة نفسه وكل ده بيدور غلط بيدور غلط هي لحظات وترجع الوحشة تاني وزي ما أقول دايما أن يسقط التفاح للذي يبحث عنه تحت الشجرة اللي بيدور تحت شجرة التفاح يلاقي تفاح لكن اللي بيدور تحت عمود نور مش هيلاقي حاجة مش هيلاقي حاجة هي دي القصة بالظبط لما شافوا واحد بيدور تحت عمود نور بتدور على ايه قال لهم على 20 جنيه وقعت مني هنا ولا 100 جنيه قالوا له هي وقعت منك فين قال لهم في الشارع الضلمه اللي هناك ده امال بتدور على هنا ليه قال بدور في النور هي دي القضية ان من شهرة الكلام انك انت عايز تتبسط روح الساحل الشمالي عايز تنسجم مش عارف شوف مسرحية ايه الكوميدية عايز شهرة الكلام اشتهر وانتشر وتناثروا فالناس كلها بيدوروا تحت عمود النور رغم ان اللي ضاع منهم ضاع فين في الشارع اللي هناك ده ضاع بعيد مش هنا فبيروحوا يدوروا هناك على الشواطئ يدوروا قدام التلفزيونات يدوروا من خلال القصص والكتب والأغاني والموسيقى وغير ذلك لأن الناس كلها كده غلط عايز تلاقي قلبك تلاقي روحك تلاقي سعادتك تلاقي نعيمك تلاقي قرة عينك تلاقي راحتك هنا في كلام ربنا هتلاقي كل حاجة قمة السعادة قل لي بس أنا قريت وما لقيتش لأن قلبك مش نظيف لك سنين ذنوب ومعاصي ران لسه عايز آه، صنفرة حدادي لا مش صنفرة صاروخ اللي بيجلوا بيه صاروخ جلي علشان يجلي سنين سنين طويلة عشان تحس اصبر اصبر أيها الإخوة القرآن أول سبيل للتخلص من النفس القليلة لتوهب قلبا جدا القرآن المعيشة في جنبات القرآن معيشة لذيذة وهي تجدد إيمانك تجدد روحك تجدد سعادتك بشرط ألا تقرأ القرآن هذرمة مش قراية وخلاص ولكن كما ذكرت لك تنزل القرآن على قلبك دواء دواء نقطة نقطة سبحان الله العظيم ظل عمر بن الخطاب يحفظ سورة البقرة ثمان سنين كان الصحابة يأخذون القرآن خمس آيات خمس آيات اوعى تقول بقى عمر بيحفظ البقرة ثمان سنين لسه قدامي ثمان سنين احفظ فيهم لا كان يحفظ ويحمل يعني مش ثمان سنين تسويف لا لسه ما عبطش وانما كان شغل ثمان سنين شغل شغل بالقران شغل بالسوره شغل ليل ونهار فلذلك هذا القران ايها الاخوه يحتاج ان نجعله زادنا وزوادنا عباد بن بشر رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يسمى صديق القرآن صديق القرآن عباد بن بشر كان يتلو القرآن ليلة ونهار سبحان الله العظيم لذلك أيها الإخوة ينبغي أن يكون القرآن هو صاحبه صديقه حبيبه دوما معه أنيسك لا تستغني عنه ولا تبتعد ولا تستغرب لا تستغني عنه ولا تنشغل بغيره لذلك قال العلماء كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك شؤم عليك أن تنشغل بغير القرآن انشغل دوما بالقرآن ولذلك دوما في القرآن تكون أنت في الصلاة كلما كانت أكثر قرآن لأنه أفضل الذكر أفضل الذكر كلام الله سبحانه وتعالى فكلما كانت الصلاة فيها قرآن أكثر كلما كانت أفضل كلما كنت أنت في في أي عمل من أعمال الآخرة زدت فيه القرآن كلما كان هذا العمل أفضل الأمر الثاني أيها الإخوة أن تعرف نفسك يقول ابن القيم عليه رحمة الله لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه عشان تتخلص من النفس لازم تعرفها وكتير قلت لكم يا شباب انك نفسك تقعد مع الشيخ فلان او مع الاستاذ فلان او مع العالم الفلاني ونفسك تقعد مع حبيبك الاخ فلان تقعد معاه شويه وانا دايما اقول لك ما نفسكش تقعد مع نفسك شويه مع نفسك تقفل على نفسك كده تماما وتليفوناتك بره بعيد عنك ومفيش حد يعرف ان انت جوه ولوحدك وقافل تماما وتقعد تقول لنفسك انا نفس انا مين وانت ايه وبعدين واخرتها ايه مع نفسك تقعد تشوف عيوبك وافاتك تقعد تصنف اعمالك واحوالك تقعد تظبط طريقك لربنا سبحانه وتعالى مع نفسك لا شيخ ولا اخ ولا حد ابدا لوحدك استر نفسك وطلع افاتك واعرف انت ضعيف نقطه ضعفك فين ونقطة الخطر في حياتك فين والنقطة الصح نقطة القوة ومواهبك ايه في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وايه احسن نقطة تنفعك عند ربنا هما مش التلاتة لما نزلت الصخرة سدت عليهم باب الغار بدأ كل واحد منهم يقلب عن احسن عمل عنده ينفعه عند ربنا ايه قلب في اعمالك واحوالك واعرف نفسك لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي ابن القيم في كتاب الفوائد يقول ايه لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي بل تيقن أنه لله وبالله ومن الله فالله هو المان به ابتداء وإدامة لا بسبب من العبد ولا استحقاق منه فتزله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها ولا منها خيرا البتة وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبالله ومن الله فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه فكلما جدد الله له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء وهذا نتيجة علمين شريفين علمه بربه وعلمه بنفسه هي دي يا شباب بقى القضية من الآخر انك لازم تعرف ربنا ولازم تعرف نفسك لازم تعرف ربنا ولما تعرف ربنا بالغنى التام تعرف نفسك بالفقر التام ما تعرف ربنا بالعز التام تعرف نفسك بالذل التام لما تعرف ربنا بالغنى بالقوة المطلقة تعرف نفسك بالضعف المطلق هي دي ما تشوفش نفسك ودي أول نقطة عشان تتخلص من النفس عدم رؤية النفس إنك ما تشوفش نفسك يا ما ناس كتير مننا شايف نفسه شايف نفسه قوي حتى في التعامل مع الله شيخ الإسلام ابن تيمية شاف واحد ماشي في الشمس فقال ماله ده قالوا له ده نذر ألا يستظل ولا يقعد نذر لربنا إنه ما يقعدش في الظل إنه ما يستظلش ما يبقاش في الظل وما يقعدش يفضل واقف فقال يا جاهل يا أحيمن هذا تقاوي على الله انت بتتقوى على ربنا بتتمنظر يعني عامل فيها جدع بتوه تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر كتير مننا بيتقاوى على ربنا هبقى هكون يا ابني قول أنا مش هقدر أنا تعبان إلا إذا ربنا أعني وإداني تلكم في أصل من أصول الوصول ما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم فالزم إياك نعبد وإياك آه وإياك نستعين هي دي القضية اوعى تفكر انك حاجة لازم تعرف ان الله هو المان بك ابتداء وإدامة كلما زادك نعمة تزداد له بها ذلا وانكسارا اوعى تفكر الفلوس اللي معاك دي دي دماغك دعاء لا دي رحمة منه بس اوعى تفكر ان صحتك دي عشان انت محافظ على نفسك لا ده ايه ده لطف منه بس عفو منه بس فضل منه بس كرم منه بس اوعى تفكر ان التزامك عشان انت راجل جدع وتعرف الخير احنا كده طولنا ولا لسه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم لا زي ما قلت لكم قبل كده لما كان واحد بيقول انا ماليش في سكه النسوان دي خالص مش موضوعي ده لو قدامي 100 واحده عريانين ولا بص ولا يهمني واحده لعبته في التليفون وقع تاني يوم على طول لا لا لا انت مش جدع خالص لا ده ربنا اللي ايه ربنا اللي صارف عنك لو صلاتهم عليك هتضيع ده ربنا اللي لطف بيك ده ربنا اللي معافيك ده ربنا اللي سترها معاك لو وكلك الى نفسك هتضيع مع اسهل فتنه وابسط فتنه اوعى تقول ان انا لا لا في الحته دي تطمن انا مش لا ما تطمنش اللهم اصرف عنا الاذى ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم انا نسالك الخير كله من عندك عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يقول ابن القيم وهذا نتيجه علمين شريفين علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته وأن الخير كله في يديه هو ملكه يؤتيه من يشاء ويمنع منه من يشاء وله الحمد على هذا وهذا قولوا الحمد لله الخير كله بيديه ومنه سبحانه يؤتي منه من يشاء ويمنع من يشاء وله الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما منع أكمل حمد وأتم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى بيده الخير جل جلاله سبحانه وعلمه بنفسه احنا قلنا نتيجة علمين شريفين علمك بربك ان اثنين علمك وعلمك بنفسك ووقوفك على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها نفسك وأنه لا خير فيها البتة ولا لها ولا بها ولا منها ولا فيها فليس للنفس من ذاتها إلا العدم فكذلك في الصفات ليس لها في الصفات إلا العدم وفي الكمال إلا العدم عدم الكمال وعدم الصفات ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص منه فما فيها من الخير تابع لوجودها ووجودها ليس إليها بل إلى الله فيعلم أن ما فيها من الله كما أنها هي من الله وصلت آه. الذي خلقك الله والذي يمد خلقك يمد استمرار وجودك الله فما فيك من الله وما بك من الله فليس فيك ولا منك شيء يقول الشيخ فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على لسانها علمت أن الحمد كله لله هو ده الموضوع يا جماعة من الآخر إنك أنت لما تعرف إن أنت إذا كان عليك مفيش منك خير مفيش منك فايدة وإنما ده من ربنا إذا علمت كده يقينا مش كلام بقى مش أمانطة إذا بقى يقين وانصبغت النفس بهذا الذل ساعتها هتقول الحمد لله بجد من قلبك الحمد لله بجد يقينا من نفسك الحمد لله بجد بكل سبيل هي دي القضية علمت أن الحمد كله لله والأمر كله لله والخير كله بيد الله وأن الله هو المستحق للحمد والثناء والمدح دون النفس وأن النفس هي أولى بالذم والعيب واللوم ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله يبقى هي دي قضية النفس إن لازم أول حاجة أن تعرف نفسك قبل أن تداويها بما ذكرنا من القرآن سبحانه وتعالى دلنا على العلاج إذا عرفت نفسك وعرفت ربك بدأت تبحث القضية إيه لما تكون مريض أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم بتروح لدكتور لما تبقى عارف قيمة الدكتور ده تقدر كلامه صح ولا لا تقدر كلامه سبحانه وتعالى فلذلك أيها الإخوة نرجع تاني للدواء انا عرفتك الاول ان انت مريض والطبيب الله الله هو الطبيب والروشتة اهي القرآن المصحف فتعالوا للدواء شفاء واي شفاء اي شفاء يفوق شفاء الروح من ادرانها واي دواء خير من إزاحة الركام عن كاهلها ولذلك أيها الإخوة إذا أردت أن تعرف دواءك فتعال لتصنف نفسك النفوس إما نفس تعبة أعيتها الهموم ونالت بها الشجون وفتكت بها الهموم ومزقتها وأطاحت بها المصائب اللهم إنا نعوذ بك من ذلك بس احنا بنتكلم بقى على الواقع الحاصل نفس تعبة الهموم مقطعاها سبحان الله كنا بنقرأ النهاردة في سورة آل عمران وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا هي دي أهمتهم أنفسهم شيء الهم نفسه قوي هم ايه الاكل والشرب واللبس النوم والشقة والعربية المستقبل وال- والصيف والشتاء والتصيف الزوجة والولاد وال أهمتهم أنفسهم هي دي النفس اللي قلت لك عليها متقطعة ولما تشيل انت هم نفسك يكلك الله إلى نفسك لكن لما ترمي حمولك عليه وتتوكل عليه فإن الله يحب المتوكلين يشيل عنك كل حاجة من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله همه فالنفوس إما نفس تعبة أعيتها الهموم ونالت منها الشجون وفتكت بها الغموم ومزقتها وأطاحت بها المصائب وإما نفس محطمة دمرتها الشهوات وأحاطت بها الرغبات وأسهرتها النغمات وطوقتها النزوات وحطمتها اللذات نفس محطمة تجدهم هناك دي لسه بقول للشباب امبارح أن رسائل ربنا إلينا كثيرة في وسطكم رأيتم فلان عمل حادثة بسيارته ولعت فيه ما عرفوش يخرجوا منه حاجة يتفحم دي حادثة جت في الجرايد كله شاف وسمع كله شاف بعينيه متصورة اتفحمت الجثث تماما ولدين وبنت في السيارة شفتوا بعينيكم فلان المدمن اللي شم شمة زيادة شوية مات سكران هيقابل ربنا كده شفتوا وسمعتوا شفتوا بعينيكم وسمعتوا ودانكم فلان اللي أدمن سنين دلوقتي في مستشفى المجانين شفتوا بعينيكم وسمعتم بودانكم قدامكم فلان اللي كان بيبالغ في الزنا وجاله السرطان في هذا المكان شفتوا وسمعتوا فلان اللي بيحارب ربنا بالربا اتخرب بيته واترمى في السجن وشفتوا وشفتوا وشفتوا كل دي رسائل من ربنا بيبينها لك قدام عينيك اهو ادي مصير الناس دي في نفس السكة اللي انت مصر عليها وماشي فيها فمآلك مآله فهذه نفوس محطمة وإما نفس هائمة نفس تعبة نفس محطمة نفس هائمة عصفت بها الشبهات وفتكت بها الشكوك وأهلكتها الظنون وأضاعتها الفنون وهوت بها الأموال واستولت عليها النزعات نفس هائمة عصفت بها الشكوك هو شايف أهل الدين وشايف أهل الدنيا ولكن شاكك يا ترى يا ترى ده الصح ولا ده الصح يا ترى هو الخير هنا ولا هنا يا ترى هو أنا متعتي فين يا ترى لذتي فين الشكوك الظنون هذه معيشة المشتتين كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هذه نفس تعبة ونفس محطمة ونفس هائمة إياك أن تكون منهم ولكن كن ذا نفس ربانية ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها كن ذا نفس ربانية تسمو على الشهوات ترنو إلى الدرجات تدفع الشبهات تنتصر على الشبهات سبحان الله كما قال الأنبياء أفي الله شك أفي كلام الله شك كثيرا ما أقول أننا لا نحتاج إلى تجربة كلام الله لنوقن ونؤمن ونصدق إننا مصدقون ابتداء فإن لم نجد الثمرة فالعيب فينا قد رأى الثمرة وعاشها من كان قبلنا أيها الإخوة إذا أردت طيبة النفس فبالقرآن تأنس بمناجاة الرحمن ترتوي من رحيق الآيات العظام تهفو لسماع القرآن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يكون هو الأصل في التحرك لله سبحانه وتعالى الأصل في السير إلى الله سبحانه وتعالى الأصل في الثبات على الدين القرآن القرآن ابحث عن هؤلاء اللي بيدخن سيجارة واللي بيشرب كاس واللي بيسمع مزيكا واللي بيشوف فيلم واللي بيتفرج على مسرحية كل دول بعد ما يخلص كيف الحال اللي مصدع واللي متضايق واللي مخنوق واللي تعبان أما القرآن اقرأ وشوف بعد ما تقرأ كيف انشراح الصدر وهدوء القلب ونعيم النفس ولذة ومتعة المناجاة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نفوسنا نحتاج أن نتخلص منها ولا بد أن تعرف النفس وتعرف الدواء والنفس جبل لا بد من صعوده والتخلص منه في خمس نقاط أولها عدم رؤية النفس وثانيها ذم النفس وثالثها سوء الظن بالنفس ورابعها ذل النفس لله والخامس سياسة النفس للتخلص منها هذه الخمسة تحتاج إلى تفصيل نلتقي به في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وتلهمنا رشدنا وتقينا شر نفوسنا أنفسنا اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من هوى النفس ونعوذ بك من تسويل النفس ونعوذ بك من وسوسة النفس اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم مع تحيات الهدى والنور لإنتاج الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته